الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من اخر اصحاح في سفر الامثال في عدد عشرة وده الاصحاح 31 بيقول امراه فاضله من يجدها لان ثمنها يفوق اللآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه تصنع له خيرا لا شرا كل ايام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم اذ الليل بعد وتعطي اكلا لاهل بيتها وفريضه لفتياتها تتامل حقلا فتاخذه وبثمر يديها تغرس كرما تنطق حواقي- حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المخزل وتمسك كفاها بالفلكة تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من السلك البرد يعني لأن كل أهلها أهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها موشيات موشيات يعني الثياب المتزوقة كده بال- بالفنون الكتيرة اللي بنعرفها لبسها بوص وأرجوان زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوب- ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا اما انت ففقت عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل اما المراه المتقيه الرب فهي تمدح اعطوها من ثمر يديها ولتمدح اعمالها في الابواب نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين في هذا اليوم نحتفل بالتذكار الثالث لشهداء هذه الكنيسة المقدسة كنيسة البطرسية وجيد جدا أن يتحول هذا التذكار إلى احتفال وفرح وزي ما استمعنا من الكورال أطفال صغار سنواتهم معدودة إلى الشباب والشابات وهم بيتذكروا وبيرنموا وبينشدوا وبيسبحوا تذكارا للشهداء والشهيدات في هذه الكنيسة وثلاث سنين يعني دي حاجة قريبة خالص ولكن آه، احتفالنا اليوم كله ووجود الاباء الاحباء الاباء الاساقفه والاباء الكهنه والشمامسه والاراخنه وكل الشعب آه، بنحتفل بتذكار حياه فتذكارات الشهداء هي تذكارات الحياه لكنيستنا القبطيه وما نقراه في كتب التاريخ الكنسي عشناه ورأيناه بأعيننا ولذلك نحن اليوم في يوم فرح هؤلاء الذ- الذين استشهدوا في هذه الكنيسة ودماءهم تناثرت في كل مكان هؤلاء يشفعون من أجلنا يصلون من أجلنا وكما نعلم أن كنيستنا بين السماء وبين الأرض الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة وهي كنيسة واحدة ولذلك ما أجمل تذكارات الشهداء ويزيد هذه التذكارات جمالا أننا في شهر كياك وشهر كياك معروف أنه الشهر بتاع أمنا العذراء مريم شهر التطويب والتسبيح والتعظيم وهم فعلا استشهدوا في اثناء القداس وفي اثناء الصلوات وبعد سهره كياك وبعد التسابيح الكبيرة فذهبوا مستعدين إلى السماء آه، يزيد فرحتنا إن الكنيسة تخصص مزار وكنيسة صغيرة كده على اسمهم تمتلئ بالأيقونات وبصورهم وببعض تذكارات من يوم الحادث ده والنهارده دشنا لوح مقدس قمنا الصبح ودشناه وبعدين جبت ويايا وحطيناه في الكنيسة صغيرة طبعا كمزار وبقت كنيسة ممكن نصلي فيها قداسات بعدد محدود خالص لكن هي تذكار جيد وجميل وللزيارة أيضا لمن يزور في الأجيال اللي بعدنا أنا بشكر أباء الكنيسة وبشكر ميشيل بي وبشكر الأباء الأحباء والخدام والخادمات وبشكر خدام الكورال وكل اللي شاركوا فيه وطبعا آه، لا نقدم تعزية إلى إخواتنا الأسر ولكن نفرح معهم أن صار لنا شعف- شفعاء في السماء في الأسبوعين اللي فاتوا اتكلمت وياكم في موضوعين الموضوع الأول الأصوام توبة الكنيسة والموضوع الثاني التسبيح بهجة الكنيسة النهاردة عايز أتكلم وياكم بهذه المناسبة وبشهر كياك عن المرأة المتقية زينة الكنيسة المرأة المتقية زينة الكنيسة عندما نحتفل بتذكارات قديسين كلهم ولدوا من أمهات والأم الجيدة ولدت لنا قديسا فكأننا في كل مرة نحتفل بالقديسين نحتفل بالمرأة التي أنجبتهم وزي ما قيل للسيد المسيح طوبى للبطن اللي حملك والثديين اللي رضعتهما فالمرأة المتقية هي زينة الكنيسة و عايز اكلمك في الموضوع ده في نقط كده محدده تكون قدامنا كلنا اول نقطه ان العذراء مريم هي فخر جنسنا جنسنا رجال ونساء الرجل والمراه الفخر لنا كبشر هو امراه امنا العذراء وكانت في البدايه حواء ام جميع البشر وهي التي اوجدها الله من اعماق كيان ادم من الاعماق وصارت منتميه اليه ومرتبطه به ولكن عندما دخلت الخطيه وهي وادم وكسروا الوصيه وكسروا ايضا قلب ربنا واستحقوا عقابه ففي التدبير الالهي كان لازم يكون من يقوم بعلاج هذا الامر وكسر الوصيه ان تكون امراه فكانت امنا الحواء هي المدخل والمعمل الالهي لكي ما ياتينا ربنا يسوع المسيح متجسدا من اجل خلاص البشر عشان كده يقول ايه بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ودي ترمز إلى أمنا العذراء ففقت عليهن جميعا وصارت أمنا العذراء مدخل وده اللي بنحتفل بيه طول الشهر ده شهر كياك عبر الأحاد الأربعة انتهاء بقداس عيد الميلاد وطبعا لما بنقرا في الكتاب المقدس بنقابل امراه او نساء فضليات بنقابل مريم اخت موسى المسبحه بنقابل دبوره القاضيه بنقابل مريم المجدليه التائبه ونساء كثيرات لكن برضو علشان تبقى الصوره قدامنا واضحه وجد في التاريخ الكتابي نساء شريرات فمثلا نتذكر النساء اللاتي حولن قلب سليمان الحكيم وقع في خطايا كتيرة رغم أنه كان مختار ونتذكر ايضا ايزابل الشريره التي اعتدت واستولت على حاجات مش بتاعتها لكن الكثره منهن فضليات وزي ما بيقول لنا السفر في آية 29 بنات ك... بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا ولأن أمنا العذراء مريم في دورها من أجلنا إحنا البشر الدور الكبير جداً احنا بنصلي باستمرار في صلوات الاجبيه وفي تسابيحنا القطعه بتاعه السلام لك احب ان انا اقراها واياكم طبعا كلكم حافظينها لكن احب اقراها واياكم عشان تاخدوا بالكم من معانيها السلام لك نسالك ايتها القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين والده الاله ام المسيح اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا ده الجزء الأول هي أربع أجزاء الجزء الثاني السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا الثالث أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا الجزء الأخير الرابع السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا أمنا العذراء فخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. فأول حاجة المرأة المتقية زينة الكنيسة أمنا العذراء مريم. الأمر الثاني أن المرأة في التاريخ الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة لها دور كبير جدا في الأحداث وفي التاريخ وفي الأسفار حتى أن بعض الأسفار باسمها زي سفر رعوس وزي سفر أستير وهكذا وبعض الرسائل موجهة لها زي رسالة يوحنا الرسول الرسالة الثانية أكتب لك إلى كيرية في الكتاب المقدس يقول في نفس الاصحاح ده الحسن غش الحسن يعني الجمال والجمال باطل اما المراه المتقيه فهي تمدح المراه المتقيه زي ما بقول لكم هي المراه التي عاشت في مخافه الله وزي ما ذكرت اسماء قديسات في الكتاب المقدس بنذكر المرأة السامرية بنذكر الكنعانية بنذكر نساء كثيرات زي مريم أخت موسى برضو وزي دبورة ونساء كثيرات زي رعوس وزي أستير نساء فضليات والمرأة المتزوجة هي سبب سعادة بيتها ودايما حتى في الأمثال الأجنبية يقولوا كده happy wife happy life الزوجة السعيدة سعادة لبيتها أو بيتها السعيد فالمرأة وكل القديسين اللي احنا بنحتفل بيهم سواء رجال أو نساء جاءوا من امرأة وكانت أم وربت وكبرت وعلمت وسلمت الإيمان وصارت المرأة لها تأثير كبير جدا في الحياة المقدسة يقول لك أمي علمتني أنا اتعلمت من أمي وشفتها بتعمل كده فبعمل زيها والكلام ده ينطبق على الجميع سواء رجال أو نساء الأمر الثالث في أحداث الميلاد وقصة ميلاد وتجسد ربنا يسوع المسيح نلاقي المسيح رفع من شأن المرأة ليه في العهد القديم وفي التاريخ اليهودي كانت المراه ليس لها مكانه او قيمه وكان الراجل اليهودي كل يوم الصبح يصحى من النوم ويفتح الشباك بتاع بيتهم ويبص للسماء كده ويقول له اللهم اشكرك يا رب انك لم تخلقني وثنيا ولا امراه ولا جاهلا ده الرجال طب الستات لما يفتحوا الشباك هيقولوا ايه هيقولوا اللهم اشكرك يا رب انك خلقتني كما شئت ويسكتوا وكانت المراه ليس لها كرامه في فكر ووجدان العهد القديم منسيه عندما جاء السيد المسيح وفي ميلاده حب يكرم المراه في صورها الثلاث الثلاثه صوره المراه المتزوجه وصوره المراه العذراء وصوره المراه الارمله فجمع الثلاثه حواليه في قصه الميلاد كانت المتزوجه هي اليصابات كانت عاقره ورفعت مع زوجها زكريا الكاهن صلوات كثيره وامتد الزمن معاها وكانت زي ما الكتاب بيقول كانت هي وزوجها عايشين في البر اسره بره ولكن ما كانش عندهم عندهمش نسل المتزوجه وجاءها النسل اللي هو يوحنا المعمدان افضل مواليد النساء والمسيح جمع حواليه كمان المراه العذراء وهي امنا مريم القديسه مريم العذراء التي ولد منها اللي بنقول على اسمها السؤتوكيات في تسابيح كياك كل يوم له سؤتوكيه وبنحمل فيها المعاني العقائديه واللاهوتيه اللي عايشه بيها كنيستنا المرأة الأرملة كانت حنا النبية التي كان لها 84 سنة وأرملة وذكر اسمها في قصص وأحداث الميلاد فصار السيد المسيح يكرم المرأة ويرفع من شأنها طبعا أمنا العذراء مريم أليصابات حنا النبية وبعد كده مرورا بتاريخ العهد الجديد بقصص كثيرة رفع من شأن المرأة فمثلا احنا في التاريخ الذي يحكي لنا بطولات كثيرة للمرأة المرأة نجدها زوجة أو أم أخت ابنه ناسكه شهيده متالمه او مكرسه متبتله في كل هذه الاوضاع رفع السيد المسيح من شان المراه تعامل مع متزوجات وتعامل مع متبتلات وتعامل مع ارامل تعامل مع نازفه الدم التي لمست ثوبه وتعامل مع المرأة الكنعانية اللي مدحها وقال لها إيمانك قد خلصك وعظيم هو إيمانك وشفى ابنتها المجنونة بحسب التعبير الكتابي تعامل مع أختين مريم ومرسى والحوار الجميل في وفاة أخوهم لعازر وكيف أقامه وإن آمنت ترين وجه الله ترين مجد الله مريم ومرسى و مريم ومرسى أنت تهتمين لمرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد حتى معاملات المسيح مع المرأة كانت لنا دروسا اتعلمناها كدروس اتعامل المسيح مع المرأة السامرية ولم يذكر اسمها في الكتاب ولكن المرأة السامرية صارت بعد مقابلة المسيح صارت إنسانة قديسة وراحت بشرت أهلها وأهلها والمسيح قعد عندهم يومين في الآخر هم ماشيين يقولوا له احنا مش يعني امنا عشان خاطر المرأة السامرية دهيت احنا امنا لاننا شفناك انت مخلص العالم وهم اول شعب يطلق على المسيح مخلص العالم تعامل المسيح مع المرأة المجدلية مريم المجدلية رغم انها كانت في بداية حياتها انسانة بعيدة واحتلها الشيطان ولكنها صارت بعد ذلك انسانه قديسه واختارها المسيح هي التي تنقل بشرى القيامه الى التلاميذ وراحت تقول خبر القيامه قيامه المسيح وطبعا الفصل بتاع مقابلتها للمسيح وهي امراه باكيه بعد القيامه وبتسال المسيح لو كنت خدته افتكرته البستاني لو كنت خدته قول لي حطيته فين علشان اروح واخده وصارت مريم المجدليه هي التي تبشر وتخبر الرسل بقيامه المسيح فدي مكانه وكرامه طبعا في العهد الجديد هناك كثيرات زي فيبي الخادمه خادمه كنيسه كنخريه مع القديس بولس الرسول واسماء كثيره ذكرها بولس الرسول عبر رسائله وجه عند واحد اسمه روفوس قال له سلموني على روفوس وامه امي بيوصف الوصف الجميل روفوس ده خادم فسلموا على امه ام الخادم ده التي اعتبرها انا ايضا انها امي وده بيبين لنا صله العلاقات وقيمة الأم أو قيمة المرأة بصفة عامة في الكتاب. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدم بيديها. سفر الأمثال بيقول كده في أمثال واحد. حكمة المرأة تبني بيتها. عشان كده طوبى للبيت اللي فيه امرأة حكيمة. والحكمة دي طبعا نعمة وعطية بيقدمها الله للإنسان في الأمثال في مثل لطيف قوي يقول المرأة كالمطر أينما وجد نفع المرأة كالمطر المطر في أي مكان ينزل له فايدة يروي أرض يغسل شجر يرطب الجو بأي صورة من الصور فيقولوا على المرأة المرأة كالمطر أينما وجد نفع آخر حاجة اقول لك عليها ان شهر كياك اللي احنا ابتديناه الكنيسه بتخصصه لتطويب العذراء لكن الحقيقه لما تركزوا في القراءات الكنسيه خاصه في الاناجيل في انجيل عشيه يوم الاحد العشيه السبت بالليل وانجيل باكر يوم الاحد الصبح وانجيل القداس في الاربع احاد تجد انها تتحدث عن المراه وكان الكتاب وكان تقسيم زي ما انتم عارفين ان احنا بنقرا في احاد شهر كياك في القداس اصحاح واحد مقسم على اربعه اقسام بنقرا انجيل لوقا الاصحاح الاول وده 80 ايه اصحاح طويل قوي مقسم إلى أربعة أقسام بنقرأ كل قسم في حد من حدود شهر كياك في القداس قداس يوم الحد بس في الأربع أقسام دول نتقابل مع المرأة في الحد الأول نتقابل مع زكريا وأليصابات وكيف صار صامتا اللي هو الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا إزاي زكريا صار صامتا انتظارا لوعد الله في الحد الثاني نتقابل مع مريم العذراء وبشارة الملاك وفي الآخر تقول له هوذا نائمة الرب ليكن ليك قولك في الحد الثالث نتقابل ويا العذراء مريم وأليصابات أليصابات الست المتقدمة في الأيام والعذراء مريم الصبية أليصابات العهد القديم والعذراء مريم العهد الجديد بيتقابلوا ويا بعض في الحد الرابع نتقابل ويا آه، اليصابات وقد من عليها الله بيوحنا المعمدان مع زكريا الكاهن بنتقابل ويا المرأة وده نوع من التكريم ونوع من التطويب لكن مش كده وبس ده احنا كمان بنتقابل وياها في زي ما قلت لك في العشية وفي باكر وفي القداس آه، في الحد الأول على سبيل المثال في العشية نتقابل ويا المرأة ساكبة الطيب الطيب كثير الثمن وده يمثل المرأة المعطية وبتعطي شيء ثمين شيء غالي تقدم شيء غالي بيقولوا قارورة الطيب اللي قدمتها ساكبة الطيب تساوي شغل سنة قيمتها تساوي شغل سنة في إنجيل باكر نتقابل ويا المر- المرأة أو الأرملة اللي قدمت الفلسين فهي المرأة المعطية بس معطية من أعوازها معطية من أعوازها حتى احنا بنقرا كتير في الكتاب المقدس ان السيد المسيح كانت تتبعه نساء وكنا يخدمنه بيخدموه وده شيء واضح في تاريخ الكنيسة خالص وقصص قديسات كثيرة كانت تخدم بهذه الصورة فبنتقابل في باكر مع المرأة التي قدمت الفلسين وقد وهي المرأة المعطية من أعوازها في القداس زي ما قلت بنتقابل ويا أليصابات الزوجة المصلية التي رفعت قلبها لله لأنه نزع عاري من بين الناس كان احساسها وشعورها كانها تعيش في عار ودي كلمه صعبه طبعا في عار لما الله اعطاها نسل وصارت حاملا صلواتها استجيبت مع زوجها زكريا الخلاصه يا اخوتي ان المراه المتقيه هي زينه الكنيسه وإذا كنا الشهداء هنا آه، التسعة وعشرين فيهم شاب استشهد وفيهم 28 أخت آه، استشهدوا فبنتذكرهم ونمدحهم ونفرح بيهم ونلتمس صلواتهم دايما من أجلنا وبتكون دهيت فرصة جيدة إن احنا فكرنا يتجدد ويرتبط بالسماء دول اخواتنا سبقونا واحنا في نفس الوقت بنتذكرهم وعايشين على الارض وفاكرينهم في السماء ففكرنا دايما موجود في السماء عايز آه، اجاوب على سؤال واحد قدمهولي آه، خارج الموضوع يعني بمناسبة الأحداث اللي هي الكلام اللي على النت الكتير بتاع رسالة نيافة أنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس ورسالته إلى كهنته في إبرشيته بخصوص الاحتفال بعيد الميلاد طبعا قريته حاجات كتيرة على الميديا واللي له واللي ملوش ابتدى يتكلم ونسمع ناس آه، رقباء على الكنيسة ورقباء على أعمال المجمع المقدس وعلى الآباء بحياتهم وبمناقشتهم بإدارتهم للكنيسة وكل واحد يكتب كلام من عنده طبعا أمر مؤسف للغاية وفي كتابات تعدت حدود الأدب أنا عايز أحكي لكم الحكاية من الأول الرسالة اللي كتبها نيافة أنبا سيرابيون لكهنته في إبرشية إبرشية لوس أنجلوس بيقول لهم احتفالنا كالمعتاد يوم 29 كياك وده الاحتفال عيد الميلاد المجيد اللي بنحتفل بيه كل سنة ولكن لأن وردت له شكاوي من بعض الأسر هناك في أمريكا والحياة هناك مختلفة عن الحياة هنا والجو هناك غير الجو هنا فقال ان يوم 24 ديسمبر و25 ديسمبر يعني ده يوم في وسط الصوم ممكن نصلي فيه قداس ونسميه احتفال بعيد الميلاد دون كسر للصوم واستكمال الصوم للي ظروفه ما تسمحش فعايز اتكلم وياك الكنيسة عبر العصور لها سلطان أن تدبر أحوال العبادة والطقوس بما يتناسب مع الاحتياجات الرعوية وهديكم أمثلة كان زمان زمان يعني مثلا في بداية القرن العشرين كان القداس فقط يوم الأحد وكان يسمى يوم الرب حسب تعبير الإنجيل في سفر الرؤيا لما الأجازات بتاعة البلد اتحولت بقت يوم الجمعة الكنيسة بقت تصلي يوم الجمعة الكنيسة زمان ما كانتش بتصلي قداسات يوم الجمعة فحولت قداسات يوم الجمعة لما الناس أشغالها وأجازاتها اختلفت كتير في ناس بتاخد أجازة الثلاث وناس بتاخد الأربع وفي مدارس تاخد الجمعة والسبت في مدارس تاخد الجمعة والحد وفي مدارس تاخد الحد بس التنوع ده فالكنيسة عملت قداسات في كل وقت محدش يقدر يتكلم ويقول ده احتياج رعوي مثال تاني ومثال واضح لكم جميعا ان صلوات الاكليل سر الزيجة المقدس كان يتم خلال القداس في الصباح وربما الكبار فينا كبار سنا الاباء والامهات تزوجوا اثناء الاكليل اثناء القداس يعني الاكليل بتاعهم كان اثناء القداس لكن الكنيسه لما رات ان ده لم يكن عمليا لم يعد عمليا قالت خلاص هسحب سر الزيجه من الصباح من وسط القداس واخليه بعد الظهر عشان الناس تقدر تحضر وتقدر تجامل وتقدر تفرح ويبقى فيه متسع من الوقت ده احتياج رعوي والكنيسة بتدبره بحسب الاحتياج مثلا مثال ثالث احنا في مصر بنصلي من اجل النيل طب اللقباط اللي هاجروا يصلوا من اجل النهر اللي عندهم ولا النهر النيل اهو ده سؤال طب احنا الكنيسة بتاعتنا ماشية على النظام الزراعي عندنا بنصلي أوشية للزروع والعشب ونبات الحقل وأوشية لمياه والفيضان والمية النهر وبنصلي من أجل الحصاد طب ده إحنا سنة زراعية إحنا الكنيسة مبنية على الزراعة لأننا كلنا حول كلنا عايشين حوالين نهر النيل طيب اللي هناك اللي راحوا بلاد ده في ناس راحت بلاد ما فيهاش أنهار ما يصلوش من أجل المية يصلوا من أجل المطر من أجل الينابيع من أجل البحيرات كل بلد لها اختلاف ما دي ضريبة أن الكنيسة بتاعتنا امتدت في الخارج شيء طبيعي أن يحصل كده فمثلا احنا دلوقتي والمجمع اتفق من ايام البابا شنودة ان احنا نصلي كل الاواشي نصلي من اجل الميه ومن اجل الزروع ومن اجل الحصاد كله مره واحده احنا عندنا لا في الكنيسه المصريه هنا جوه مصر بنصلي بحسب طقس الكنيسة اللي موجود وأي تدبير رعوي بيتم بين الأب الأسقف في برشيته وبين الآباء الكهنة وبيتشاور مع البابا البطريرك عشان يشوف الحاجة المناسبة للشعب وبلا شك الأحبار الأجلاء في كنيستنا القبطية هم حراس العقيدة وحراس التقليد وحراس الطقس وهم المنوط بيهم إحداث أي تغيير لما نتفق وبالصلوات وبالمناقشات بنشوف إيه المناسب وبنقدر نعمله وبعدين عدد المجمع دلوقتي مش عدد صغير مش عشرة ولا اتناشر ده عدد فوق المية في آراء وبنتناقش وبناخد وبندي وبندور على قرارات تكون فيها جماعيتنا عشان كده عايزك تعرف حاجة هو الإنسان من أجل السبت ولا السبت من أجل الإنسان على فكرة دي قضية من أيام السيد المسيح في إنجيل معلمنا مرقس في إصحاح اتنين في عدد 23 مرقس اتنين 23 يقول ايه اسمحوا لي اقرا لكم الجزء الصغير دهوت لل- آه، للتذكره واجتاز في السبت بين الزروع فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون ماشيين في وسط الغيط على يمينهم أرض مزروعة في سنابل مدوا إيديهم وكلوا السنابل دي وكان يوم سبت فقال له الفريسيون الفريسيون دول على فكرة مش في زمن المسيح بس الفريسيون دول في زماننا أيضا واخدين بالكم قالوا له ايه الفريسيون انظروا انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل تلاميذه هم ماشيين جاعوا خد سنبله وكل فالفريسيين اصحاب العقول الضيقه انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل فقال لهم خدوا بالكم من الكلام أرجوكم أما قرئتم قط ما فعله داود حين جاع حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في أيام أبي سار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة في استثناءات في الحياة الحياة كلها مش شكل واحد واعطى الذين كانوا معه ثم قال لهم شوف بقى المبدا اللي بيحطه المسيح السبت اللي هو الطقس انما جعل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت اذا ابن الانسان اذا ابن الانسان هو رب السبت ايضا احفظوا الشاهد ده مرقس 2 23 ل 28 فالتدابير الطقسية اللي بتعملها الكنيسة هذه التدابير هي من أجل الإنسان وليس العكس عايز أقول لكم حاجة مثلا زفة القيامة اللي بنعملها تمثيلية القيامة اللي بنعملها يوم عيد القيامة دي لم تكن موجودة قبل سنة 1902 و3 واستعرناها من إحدى الكنائس ودخلت في الطقس عندنا الطقس يتطور مع الزمن العقيدة ثابتة والطقس يتطور مع الزمن مثلا احنا بنحتفل بثلاث اعياد كل شهر يوم 12 شهر قبطي عيد الملاك 21 للعذراء يوم 29 عيد البشارة والميلاد والقيامة طب ما احنا بنحتفل بالميلاد كل شهر ايه المشكله اللي في الموضوع خالص الناس اللي عملتها مشكله اعرف مطران إبرشية لوس أنجلوس نيافة أنبا سرابيوم أصدر رسالة وليس بيان وكتبها بالإنجليزية لأنها موجهة للكهنة بتوعه وهذه الرسالة بناء على تساؤلات قدمت له ولهم من شعب الإبرشية مفيش حد يتدخل بقى في المواضيع دي ده أسقف بيدبر حال إبرشيته بمشاركة الكهنة اللي وياه والمطران نيافة أنبا آه، سرابيون التزم بتوصية المجمع المقدس إن المهجر لما يواجه احتياج رعوي يتناقش فيه ويا الكهنة ويعرضه على البابا ونشوف مدى إمكانية تطبيقه ونشوف ننفذه إزاي البعض عن جهل افتكر ان رسالة المطران لكهنته انها العيد بقى عيدين بقى في عيدين وهذا هراء فيش عيدين ولا حاجة الرسالة الرسالة إضافة استثنائية لظروف معينة ظروف عندهم احكي لكم بعض الظروف دلوقتي الرساله توجيه اختياري محض الكنيسه اللي فيها احتياج تطبق الكنيسه اللي ما فيهاش ما تطبقش خالص هذا الاستثناء ليس بديلا عن 29 كياك 29 كياك موجود زي ما هو والاحتفال بيه زي ما هو وهو حسب الطقس بتاعنا وما فيهوش اي تغيير خالص هذا التوجيه ليس عاما ولكنه ليس عاما في كل الكنائس لكنه محدود بالكنائس اللي محتاجه الظروف دهيت وكمان هذه الرساله ليست اجباري على احد فيهاش اي نوع من الالزام وكمان هذه الرساله ليست الفكر اللي فيها ليس دائما هو خاضع للظروف في ظروف في كنيستي كده في ظروف ما تنسوش ان اللقبات اللي هاجروا بره هاجروا بكل ما يعاشوه في الكنيسه القبطيه ده الجيل الاول بعد كده جه الجيل الثاني اللي اتولدوا هناك وبعدين كبر بعضهم اتجوز من اقباط وبعضهم اتجوز من اقباط من اصل مصري وبعضهم اتجوز من اجانب الجيل الثالث زيجاته بقت اكثر من جنسيات اخرى تخش في كنيسة دخلتها في كندا لقيت فيها 52 جنسية اللي حاضرين هو اتجوز واحدة من فيتنام هي اتجوزت واحد من أوروبا وقيسوا على هذا نوعيات كثيرة فإذا وجدت هذه الظروف ممكن استخدام هذا الاستثناء إذا لم توجد لا يوجد حرج على أي شيء بالمرة والرسالة لما كتبها نيافتو لكهنة إبرشيته لم يكن فيها أي تعديل لأي عيد من الأعياد الختان في ميعاده والغطاس في ميعاده وعرس قنا الجليل في ميعاده ودخول الهيكل في ميعاده والبشارة قبلهم في ميعاده فيش تغيير في أي عيد خالص في الغرب احنا مش عايشين في الجو بتاع الغرب في الغرب بالذات في ديسمبر ويناير الظروف الجوية أحيانا تبقى غير مواتية في عيد الميلاد اللي فات ده الكاهن بشعبه في كنيسة في كندا جالهم تحذيرات أن الطرق ستغلق ليلة العيد كل واحد قعد في بيته وما صلوش العيد عشان الجو والطرق والتلج اللي قافل الطرق في ظروف احنا ما نشعرش فيها وما نشعرش بيها كمان احنا في الصوم الكبير بيجيلنا عيدين عيد اسمه الصليب وعيد البشارة ودي أعياد عيد البشارة عيد سيدي وعيد الصليب يعني يعامل كأنه كده وبيجي العيد واحنا في وسط الصوم نقوم نكسر الصوم الانقطاعي ونصلي قداس مبكر وكل اليوم نكمله بالصوم النباتي كالمعتاد شيء طبيعي خالص مفيش أي تغيير ولها الحكاية دي لها سابقة الحاجة الغريبة أن الذين تحدثوا في الميديا لم يفوضهم أحد وأحد اللي كتبه ابتدى عبارته إزاي شيء يضحك يعني لقد هالنا وهال الشعب القبطي كله وأبسط سؤال أسأله لهذا الإنسان من فوضك انك تتكلم باسم الشعب القبطي مين قال لك تتكلم انت عينيك نفسك كبيره في عينيك ايها الحبيب انظر الى الخشبه اللي في عينيك انتوا عارفين المثل اللي قاله السيد المسيح دعني اخرج القذى من عينيك دعني كده خليني انا اشتغل دكتور عينين واروح عند حضرتك عشان اشيل القذى اللي هي القشايه وتناسيت انه توجد خشبه في عينيك هتشوف ازاي ومناقشه الامور الكنسيه ليس من الحكمه ابدا وضعها على مواقع وصفحات السوشيال ميديا خالص وهذه خطيه عايز تناقش ناقش ويشد حد مسؤول اي من اول البطرك الاباء الاساقفه الاباء تناقش لكن تطرح الامر كده وانت مش دريان بيه حاول تفهم الموضوع قبل ما تتكلم فيه ولا تدخ- تتدخل فيما لا يعنيك واحد من الكهنة هنا في القاهرة كتب عتابا لنيافة أنبا سرابيون وهو العتاب يا ابن الحلال يتنشر على السوشيال ميديا هنا لما اجي عاتب واحد عاتبه قدام الناس كلها ولا انا وهو نخش في اوضه ونقعد نتناقش ونعاتب بعض فين العتاب اللي كده وحضرتك بتنصب نفسك معلما وكاتب لي نقط واحد اتنين تلاتة ايه ده نسيت نفسك واحد تاني كاهن مقطوع من الكنيسة القبطية وانتوا فاهمين يعني ايه مقطوع قال بيكتب رسالة وبيجيب آيات من الإنجيل ويحطها ويلويها يلوي معانيها عشان يبان إنه بيفهم ما تخليك في حالك أيها الحبيب أنت لك نفسا واحدة إن خسرتها خسرت كل الأشياء وعندما تقف أمام المسيح لن يسألك إلا عن نفسك هيسألك عن نفسك بس مش هسألك عن الآخرين انتبه أنا بوجه نداء لكل اللي كتبوا انتبهوا لنفوسكم انتبهوا لحياتكم انتبهوا لخلاصكم انتبهوا للمسؤولية اللي انت مسؤول عليها عن نفسك بس وان خرجت من افواهكم كلمه ليست في محلها زي الرسائل والمواقع والصفحات اللي شفناها اعرف ان دي تطيح بك بعيدا عن السماء هتكسب الارض اكسب الارض هتاخد في الارض خد زي ما انت عايز هتتشهر في الارض اتشهر في الارض والنهايه في التراب بس في السماء هتبقى فين الانجيل بيقول لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم قبل ما تتكلم او تكتب لازم تدرس تفهم واحد يقول لك البيان الذي اصدره المطران فلان ده حكايه جواب كتبه للكهنه بتوعه انت مالك ايش دخلك انت مسؤول عن ايه وبالتالي ايها الاحباء انتبهوا وكل شيء بيتم في الكنيسة بيتم من خلال أناس تملأهم غيرة أمام الله وأناس حراس ومؤتمنين على الكنيسة ما تستمعش للأصوات اللي بتقول ولا الكتابات خسارة الوقت اللي تضيعه في إنك تقرأ حاجة أنا حبيت أوضح الأمور دهيت و أشرحها باختصار شديد لعلهم يتعظون ولعلهم يهتدون ولعلهم يفهموا ويعرفوا ان الكنيسة مش زي بقية مؤسسات المجتمع الكنيسة لها قدسية الكنيسة لها احترام الكنيسة لها مهابة الكنيسة لها طريقة معالجة للأمور حبيت اوضح الامور دهيت واحطها قدامكم ورغم ان احنا في احتفالنا بهذا التذكار السمائي لكن آه، لئلا توجد عثره في الكنيسه من اخرين لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد
que io che avio pneuma che ninche ai che soce onazione on amen te noce volengo geo benchoi si sosbe pimisi e volcane fiot chagao e nieon tiro soce mono onainan akichit cheris imoisi emet owe emet shisen انتي متخلو انتي يا كوبينو بنا انتي ما توصل كتي صب انت دافيد تي صوفي انت سولوم بابن المبارك ليتم في طفئي جن يا بسطول شو سفيري ممون كم بطاير تم بنيوت التايوت ابشرف بابا ابتا وادرو Nemnen jotene bes kobas net ke ne manef نوت انت بتقرو جنو اثرونوت ان ان ميشرم بين مانتي ان هيرينيكو Entef tve yo en oga jetero sabe sit en no et shalav gen الطالب Dovere så ser jeg hundefkennen og vennene, kun øyren katavet nestemmer.
كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا بلوغيسون أمين اسمويرو اسمويرو استمتان يكون إبرغون باسمو ليترأف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم وبركة ملاك هذا الليل وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا وبركة شهداء الكنيسة البطرسية وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوت Min estensjon,
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين محبة الله الآب ونعمة